الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة من هذه السلسلة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى عجائب الصالحين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أولئك الذين تنزل الرحمة عند ذكرهم وتنتفع القلوب وتطيب وتحيا بمجالستهم والنظر في أخبارهم ومطالعة أحوالهم وسيرهم اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك من فضلك وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين من عجائب مخاوف الصالحين أنهم كانوا يخافون على أنفسهم فتنة النساء نعم فالنساء اللائي ينحرفن عن الصراط المستقيم وعن هدي النبوة وعن منهج ربنا سبحانه وتعالى الذي شرعه لنا ينحرف بهن المجتمع ويصاب في مقتل ده إبليس بيخاطب المرأة ويقول لها المرأة السوء يعني اللهم اجعل نساءنا صالحات اجعل بناتنا صالحات اجعل أخواتنا صالحات اجعل أمهاتنا صالحات إبليس بيخاطب المرأة السوء ويقول لها أيتها المرأة أيتها المرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ المرأة السوء تجيب الكافية لأتقى الأتقياء لو لم يحذر منها والعياذ بالله لو لم يحذر منها سيدنا يوسف عليه السلام ما الذي نجاه ما الذي نجاه من فتنة امرأة العزيز من الذي عصمه الذي نجاه من, فترة من فتنة امرأة العزيز تقواه الذي عصمه ربه ومولاه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء كذلك لنصرف المتحدث هو الله عز وجل المتكلم هو الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سبحان الله يبقى إذا الصالحون كانوا يخافون على أنفسهم إيه؟ فتنة النساء سيدنا يوسف عليه السلام دعا الله عز وجل وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن و... وأكن من الجاهلين أصب يعني أميل بشهوة هي المتبرجة اللي بتنزل في الشارع متبرجة ديا بتعمل ده من كدها تريد أن تكيد الرجال ما تقوليش هي عايزة تشوف نفسها حلوة تشوف نفسها حلوة في بيتها إنما أمرها الله أن تنزل في الشارع محتشمة محترمة المتبرجة تنزل وقد أساءت الأدب مع ربها ومولاها قبل أن تسيء الأدب مع المجتمع هدى الله المسلمات جميعا اللهم آمين فانظر إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه هذا السيد الذكي الشاب أعلم الأمة بالحلال والحرام مات هو عنده 36-38 سنة يقول ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء ابتليتم بفتنة الضراء القحط خلاص بنصبر والحمد لله وناكل عيش بدقة وعيش بملح وعيش من غير ملح ولا دقة وكده عيش حاف يعني ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء هتفتح الدنيا إيكم ستفتح والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال إيه والله ما الفقر أخشى عليكم مش خايف عليكم إنكم تفتقروا بعد مني ولا الدنيا تضيق عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتلهيكم كما ألهتهم تشغلكم يعني عن الطاعة وعن الدين فتهلككم كما أهلكتهم سيدنا معاذ خد الكلام ده قال ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم وستبتلون بفتنة السراء خد بالك لما فتنة السراء تزيد النساء شغلها يبان بقى في التبرج والانحراف عن الصراط المستقيم إلا المرأة الصالحة التي يحفظها الله جعل الله نساء المسلمات صالحات شوف يقول معاذ بن جبل إيه وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء طب ازاي بقى يديك شوية حاجات والله كأنه فاتح الكتاب كده وبيشوف زماننا اللي احنا فيه دلوقتي وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء برضو الكلام ده سيدنا معاذ جايبه من عند النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء أي النساء اللائي ينحرفن عن منهج الله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بقى الصالحات القانتات التائبات العابدات المسلمات دول ما فيش فتنة فيهم بفضل الله عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يحفظن الله عز وجل في دينه وشرعه والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء أي النساء لا ينحرفن عن منهج الله وأخوف ما أخاف عليكم كلام معاذ بن جبل أهو مخاوف الصالحين وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء خايف إيه بقى منهن يقول إذا تسورنا الذهب والفضة تسورنا يعني إيه آه تلبس السوار السويرة يعني تحط بقى هنا شوية ذهب وشوية حظاظات هنا شوية خواتم هنا شوية سلاسل وهنا بقى حلق قد كده وريح جاي كده وشغلانة بقى لفت انتباه بقى هيت لك يعني اللي ما يشتري يتفرج أو أخشى عليكم فتنة النساء إذا تسورنا الذهب إذا أكثرنا من لبس الذهب للفت أنظار الرجال إذا أكثرنا من لبس الذهب والفضة لي ينظر إليهن الرجال فيما حرم الله عز وجل إنما مجرد التمتع فيما أحل الله ده ملناش علاقة به إذا تصورنا يعني اتخذنا الذهب والفضة أساود للفت الانتباه تبرج على تبرج يعني ولبسنا رياط الشام الرياط يعني الملابس الرقيقة والضيقة يعني المرأة شوف مش بقول لك معاذ بن جبل كأنه شايف زماننا بيقول أنا خايف عليكم فتنة النساء لما يقعدوا يحطوا ذهب على جسمهم علشان يبان قدام الرجالة ويخطفوا أبصار الرجالة ومش كده وبس ومع الذهب ده اللي بيلمع ويجيب عينين الرجال يلبسن رياض الشام يعني الملابس الضيقة الملابس الخفيفة الملابس التي تصف وتشف وعصب اليمن المزركشة بقى يبقى خفيفة وضيقة ومزوقة ده فتنة على فتنة على فتنة مع فتنة الذهب تبقى فتنة رابعة فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد اللي عنده فلوس هتروح على الاكسسوارات بتاعة النساء تلاقي مش عارف بتاع قد كده اهو اسمها تيشيرت ولا اسمها مش عارف بادي ولا اسمها ايه ب 1000 جنيه وب 1500 وب 500 وب 100 وهي حته كهنه صغيره وبي وبيبان فيها ما حرم الله عز وجل يعني ده, ده سلعة الملابس المتبرجات من أكثر الملابس رواجا فالغني كل يوم الملابس المتبرجات بترمي ببلاوي جديدة وهي عايزة تعمل بلاوي أكتر فتنة أكتر فتقوم تشتري تشتري وأبوها فاتح بنك بقى تتعبه وتنفض إن شاء الله فلوسه وال والفقير تشوف بنت الفقير بنت الغني عايزة زيها يا بابا معلش بين قوسين باو ما تاخدي على قدك عايزة زيها يا بابا يقوم أبوها علشان البنت تبقى حلوة ويقول لك إيه عشان تجيب عريس وساعات بعض الفقراء يتهب له كده معلش في الحتة دي تقوم تقول أنا هعمل بنت زي البنت دهيا علشان يشوفوها وتتخطب وبعد ما تتخطب تلبس حجاب إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته في أمهات كده والعياذ بالله يركب الحمق عقولهن ما ترضاش تخلي بنتها تلبس الملابس الفضفضة والحشمة تقول لها علشان لما تلاقي لك عريس بلبس الواسع الزواج ده اسمه الزواج ده اسمه الزواج ده طاعة إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته وانت مفكرة اللي هيشوفها متبرجة هيبقى واحد يتقي الله فيها لما يجي يشوفها متبرجة وكشف لحمها ومحددة جسمها إيه هو كوم الزبالة بيقع عليه إيه الدبان فهي كده بتصيد دبان والعياذ بالله مش بتصيد رجالة ربنا يستر أعراضنا معلش الكلام شديد شوية بس إحنا شايفين ناس بتتبكى وبتتشكى من التبرج اللي زاد زاد وغطى الهم ركبنا منه اللهم اهدي نساء المسلمات يا رب العالمين والله أنا أذكر قصة عجيبة قصة عجيبة جدا بعض الناس دي قرأتها في مجلة البيان قديما بعض الناس كانوا من المسلمين الأطباء راحوا الفلبين تقريبا وراحوا يعملوا هناك حملة وفيها علاج لعيون للعيون ففي أطفال وفي رجال وفي نساء ففي واحد زوجته كان عندها حوالي خمسين سنة كده فكما أذكر فقام زوجها خدها عشان يعالج لها عينيها وخلاص ما عادتش عادة مش قادرة تشوف قوي وعينها بتضيع أول بأول وكانت لابسة النقاب فراحت عند فريق الأطباء المسلمين اللي رايحين البلد دي يعالجوهم علاج تطوعي فخافت ما رضتش تكشف النقاب فقالت لزوجها أخاف أن أكشف وجهي أمام رجل أجنبي هي بتعتقد وجوب النقاب فوجهها حينئذ عورة على اعتقادها الوجوب ثم زوجها قال ده ضرورة عينيك هتروح منك ودي ضرورة والضرورات تبيح المحظورات راحت آه، قالت له لا أنا خايفة خايف أكشف وشي قدام أجنبي فراح للطبيب والطبيب كان عنده إلمام بالعلوم الشرعية ف- فجابه قال له والله هي خايفة تكشف وشها ومش عارف إيه الطبيب أقنعها وقال لها ضرورة تبيح المحظورات وده لا يغضب الله عليك فقالت له آه، آه، أنشدك الله أنشدك الله أحرج عليك باللغة بتاعتها بشدد عليك بأمنك اللي انت بتقوله ده واثق منه وإن إن أنا لما أكشف وشي عشان أعالج عينيا مش هيكون معصية قدام ربنا قال لها نعم فبكت وقالت إنا لله وإنا إليه راجعون وكشفت وجهها لتعالج عينيها على مضض بعض الناس ممكن يقول لك ده تشدد ده مش عارف ايه ده كذا والله واحدة خايفة على عرضها يا أخي غيرة زايدة يا أخي واحدة غيرة على عرضها تقدر تقول لها حاجة ما تقدرش هي أمرت غيرها يعمل زيها كده ما حصلش ده هي واخدة منهج على نفسها ما تنكرش عليها ثم قالت لأن ألقى الله عز وجل لم أكشف وجهي لإنسان لا يحل لي ألقى الله عز وجل عمياء و- لأن ألقى الله عز وجل عمياء ولم أكشف وجهي لإنسان لا يحل لي أن أكشفه أمامه لكان خيرا لي عند الله عز وجل انظر سعيد بن المسيب كبير التابعين وإمام التابعين يقول قد بلغت ثمانين سنة وما شيء أخوف عندي من النساء وكان قد ذهبت إحدى عينيه ويرى بالأخرى رؤية ضعيفة بيقول بلغت ثمانين سنة وما شيء أخوف عندي من النساء حتى اللي عنده 80 وذهبت قوته والشهوة راحت منه بيقول برضه أنا خايف على نفسي هفضل خايف لحد ما أموت ودي احنا شايفين الموبايلات عاملة إيه والفضائيات عاملة إيه والجرايد إياها عاملة إيه في الناس تلاقي عنده 70 سنة وقعد يحط جل ويز- ويسود في شعره وبيتمنجه كده م- انا ما بمنعش ان هو يعمل الحاجات الحلوه فما يرضي الله بس بيتصاب ويروح النادي ويقابل البنت ديا ويتصل مع دي بعد الساعه واحدة بالليل وبتجيلنا مشاكل عجيبه على التليفونات الراجل ما خافش على نفسه فتنه النساء شوف الصالحين كانوا خايفين على نفسهم من الشهوه وقال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عليه ما ايس الشيطان من شيء الا اتاه من قبل النساء ما أيس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء يعني يجي مع ده من ناحية المنصب ما ينفعش يجي يفتن ده من ناحية المال ما ينفعش يجي يفتن ده من ناحية كذا ما ينفعش الورقة الأخيرة اللي تقش معاه ورقة النساء والعياذ بالله عشان كده الشيطان كان بيخاطب المرأة السوء ويقول لها أنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئ أنت الرصاصة المضمونة عندي أيتها المرأة الصالحة كوني عونا للصالحين أيتها المرأة المسلمة التزمي بحجابك بعفافك بحشمتك أطيعي الله مولاك وإياك والذئاب اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا كما أصلحتهم واجعلنا هداة مهتدين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم